يعيش الأبدان والطب دواء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان أخذ الأسباب سعادتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة اليوم أيها الأحبة في الله تتناول آلام العضلات والبرد موضوع يمكن بيشغل كثير من الناس لأن البرد في الأيام ال- ال- السابقة آه، أو الماضية واللي احنا لسه بنعيشها لسه آلام آه، شديدة بتصيب العضلات والمفاصل نتيجة التعرض لتيار الهواء البارد للناس اللي بتصحى بدري اللي بتروح أعمالها أو للناس اللي بترجع متأخر من الأشغال أو البيوت اللي بنقول مش محكمة الغلق يعني الشبابيك مهوية شوية تيارات هواء بتأتي من هنا ومن هنا فده اللي احنا نتعرض له إن شاء الله النهاردة عشان نشوف كيف نحمي أنفسنا من آلام العضلات الناتجة عن تيارات الهواء البارد في الجو الشتاء آه، الموضوع اللي قبل ما نتكلم فيه بنقول في مقدمة لابد منها وهي في البداية آه، نتوجه لله سبحانه وتعالى جميعا أن يحقن دماءنا ودماء كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن آه، يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وأن يربط على قلوب ولاة الأمر يعني احنا مش عايزين نرى مشهد يزعجنا مشهد أن نرى يعني المشاهد بنقول كثرة المشاهد المزعجة مقتل آه، ضباط وعساكر وفي الجانب الآخر مقتل بعض الناس ونقول يتدخل آه، يعني مشعل الفتن داخل الصف ما بين الصفين وده اللي حدث يمكن في, في لما نيجي نشوف الفتنة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية جم دخلوا فيها مجموعة من اليهود اللي بدأ يضرب هنا ويضرب هنا ويمكن لو نقرأ التاريخ نعرف إن عشان نشعل فتنة هو إراقة الدم من الدم يعني بنقول من أعظم الحرمات عند الله آه، واحنا برضو في بنتكلم في هذه القناة المباركة لابد ان احنا نشكر ما الجهد اللي قامت به آه، مؤسسة الأزهر ونقول الأزهر كمؤسسة جامعة عريقة لحقن دماء المسلمين وتوحيد الصف وشجب أعمال العنف والقتل والترويع والحريق اللي بيقوم به بعض آه، أو نقول بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى دينه ردا جميلا آه، موضوعنا إن شاء الله موضوع اليوم موضوع آلام العضلات والبرد لابد عشان نفهم مواسم الألم بتأتي ما بين الفصول يعني بنقول الناس اللي بتشتكي من آه، مفا من روماتيزم مفصلي ألم روماتيزمية خشونة في الفقرات آه، انزلاق غضروفي الناس اللي بتشتكي من آه، تآكل في بعض الغضاريف المفصلية نجد ان دول بيشتكوا الألم بين الفصول يعني بين تحول فصل يعني من الربيع للخريف الشتاء للصيف الف... ما بين الفصول يبدأ نتيجة انخفاض حاد آه، في درجة الحرارة أو نقول تغير حاد في درجة الحرارة زيادة أو نقصان تبدأ المفاصل تشتكي والعضلات تتألم بنقول مع الجو البارد نجد كثير من الناس اللي هو ما عندوش أساس ما عندوش لا مرض روماتويد ولا روماتيزم ولا خشونة يبدأ يشتكي من ألام في عضلاته وبيبقى مش قادر يوجد لها مبرر إيه المبرر؟ إيه السبب؟ السبب بمنتهى البساطة إن العضلة علشان تؤدي وظيفتها على على الجانب ال- أو على الوجه الأكمل لابد إن تكون ليها درجة حرارة مناسبة علشان يحدث ما يعرف بالانقباض والانبساط في العضلة نتيجة الحركة أو نتيجة السكون يعني وأنا قاعد كده في عندي عضلات شغالة بنسميها شغالة انقباضات ساكنة يعني ما فيش فيها حركة ولكن لو بدأت أحرك إيدي أو أتني بيحصل هنا انقباضات متحركة في المفصل بنقول هذه الانقباضات المتحركة اللي بتحدث نتيجة تانية أو فرد بتحتاج لدرجة حرارة ملائمة علشان بنقول نواتج الاحتراق تنتهي أو ت- تبدأ تتحرك مع الدورة الدموية إلى سائر أجسا- أجزاء الجسم علشان يتم إخراجها عن طريق المخرجات الطبيعية لكن نتيجة انخفاض درجة الحرارة في العضلة يبدأ هذه النواتج الاحتراق تتجمع وتجمعها دي بنشبهها بالظبط يعني خد بالك بقى هنا بنشبهها للاعب اللي راكن على الخط بقاله فتره ما بيلعبش بعدين فجاه نقول له العب ماتش وهو ما سخنش خالص العضله بتكون في حاله من الركود يبدا يتحرك نواتج الاحتراق مش واجده الطريقه المثلى علشان تتحرك خارج العضله عشان تمشي في الدوره الدمويه عشان تروح لما يعرف به المخرجات الطبيعيه سواء بقى تطلع عن طريق الكلى او عن طريق ال- القولون او عن طريق العرق يعني عش- لازم النواتج الاحتراق دي تخرج من الجسم بنقول احيانا تتجمع فتجمعها نتيجه انخفاض حدف درجه الحراره يخلي العضله تتيبس بنشوف ده كتير ويمكن ده بنراه بقى في العيادات كثره في عيادات العلاج الطبيعي او عيادات آه، الروماتيزم او عيادات العظام نجد آه، ان يجي لنا مريض يقول والله انا نمت وصحيت رقبتي مش قادر احركها هو ما عندوش لقشونه ما عندوش التهاب ولا غضروف ما عندوش اي مشكله غير انه نام في وضع معين وتيار هواء جه على العضله فبرد العضله فاصبحت المرونه اللي موجوده في العضله عشان تنقبض وتنبسط مش موجوده فتخش العضله فيما يعرف بالتقلص الحاد الناتج عن البروده فيبدا ياخد وضع الرقبه يقول لك انا رقبتي مش عارف اعدلها مش عارف احركها او حد يقول لك انا قايم من النوم مش قادر افرد وسطي نفس القصه حركة معينة كان نايم فيها تيار هواء دخل من شباك دخل من باب آه، تيار هواء ان الجسم اتعرت البطانية من على المكان ده فيبدأ يعاني بآلام مبرحة الآلام دي معاها تقلص شديد في العضلة فبنقول هنا لو عايزين نعالج هذه الأعراض بيبقى أولا الحرص على التدفئة غلق الشبابيك بجد يعني ب- بجد واجتهاد إن احنا ما نسيبهاش مفتوحة استخدام دفاية بس خاصة ما نخرجش بقى للهواء وهناخد اتصال ونرجع للوسائل الحماية أخونا الأستاذ محمد سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ محمد ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين لا لو سمحت يا دكتور انا كان كان حصلت لي آه، اللي هو ال- القلو والسنطاي او عين السمكه كذا مره وسالت الدكتور انها بتيجي منين قال لي ده ضعف آه، بيبقى فيه ضعف في المناعه شويه نعم آه، فعايزين نعرف بس آه، لو حضرتك يعني حاجه واصفه ل- لرفع جهاز المناعه طبيعي
حاضر
جزاك الله خير يا دكتور وإياكم معانا أختنا أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير على كل اللي بتعمله الله يكرمك وإياكم بارك الله فيكم لو سمحت يا دكتور انا جوزي كان عنده صديد عالي على البروستاتا نعم وعنده دوالي في الخصيتين ناحية م- م- من الدرجة الأولى وناحية من الدرجة الثانية نعم فأنا كنت عايزة حاجات يعني طبيعية تنفع ليه وهل الحجامة م- كويسة ليه ولا لأ؟
حاضر من شكرا يا دكتور جزاك الله كل خير الله يبارك فيك بسم الله طيب نرجع لموضوعنا بسرعة نقول ألام المفاصل أو ألام العضلات الناتجة عن آه، تيار الهواء المباشر أو البرودة الشديدة اللي في الجو بنقول العلاج لابد يكون الوقاية الوقاية خير من العلاج ال- العلماء يقولوا ان الناس اللي دائم التدريب يعني الناس اللي بتتحرك وبتبذل مجهود بفضل الله وبكرمه بيقل عندهم الالم لدرجه كبيره جدا او ما- يعني لو تعرض حتى الهواء بيبقى العضله مؤهله ان هو على طول بيعمل تمرين فالعضله سخنه باستمرار فبيكونوا اقل عرضه للتيبس آه، الناتج عن البروده او تيار الهواء عن اللي هو حياته نقول ما بيتحركش كتير الامر الثاني نقول منع مصادر تيارات الهواء يعني لو في شباك نحاول ان احنا نقفله ونجيب بطانيه نحطها على الشبابيك خاصه الاطفال الصغيرين اللي بيبقوا نايمين نحاول ان احنا نمنع تيارات الهواء الباردة اللي جاية عليهم أو التدفئة الجيدة عن طريق الأغطية والأغطية هنا البطاطين إن الناس تحط أكثر من بطانية علشان الجسم يوصل لدرجة التدفئة الجيدة واحنا في هذا المقام والله لابد ان احنا نذكر اخواننا في سوريا اللي نايمين في المخيمات آه، ندعي الله عز وجل انه يرسل عليهم الدفء ان هم موجودين الان في ظروف صعبه جدا على الحدود التركيه او الحدود اللبنانيه آه، في مخيمات البرد شديد و- وطيارات الهواء بل في بعض الاوقات بتنزل عليهم امطار ثلجيه ثلج بيجي على اخواننا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يدفئهم نقول اللهم انهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اللهم امين وما ننساهمش بالدعاء لان دول اخوه لنا ولو ما اهتمناش بيهم والله ما بنهتمش ب يعني ب فاحنا مش منهم هنقول ليس منهم ما نبقاش من المسلمين دول الامر الاخر ان احنا برضو نذكر اخواننا الفقراء في صعيد مصر في قرى لا يجدوا اليوم نقول احنا في الزمن ده مش لاقيين البطانيه اللي يتغطوا بيها بعض الفقراء في هذه القرى نسال الله سبحانه وتعالى ان يرسل عليهم دفئا من عنده هناخد اتصال ونرجع نكمل موضوعنا اختنا ام عبد الملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا اختي
لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك إن أنا ولله الحمد عندي في رقبتي كان في عضلة آه، شبه معوجة ده خلقيا نعم.
وفي ظهري في نعم.
اعوجاج برضه خلقيا نعم وعندي في قدمي برضه نفس الأمر نعم الدكاترة قالوا لي إن في عندي قدم يعني رجل أطول من الثانية بحدود سنتي أو نص سنتي فده نعم كان دايما ألمني وبيساعدني دايما وفي الشتاء ما بقدرش اني اعرف اتحرك منه كتير وما بقدرش اشيل ابني بدراعاتي الاثنين نعم
فكنت عايزه حضرتك تقول لي على شيء يكون بديل للعلاج الطبيعي لان صعب اروح اعمل علاج طبيعي دايما ده نعم.
اولا وكنت نعم.
عايزه اسال حضرتك سؤال تاني ايوه
آه، بالنسبه لموضوع ال- الزيت هل أنا لو ح- عايزه اجيب ان شاء الله زيت حضرتك دايما اللي هكون استعمله يعني لازم اكون دايما استعمله ولا هو وقت معين واستعماله هيكون ازاي ولما يخلص من عندي هيكون ايه بديله استعمال جزاك الله إيه؟
خير يا دكتور استعمال ايه يا اختي استعمال الزيت بتاع حضرتك بتاع كنوز اه اه
فكنت عايزه اعرف يعني هستعمله دايما طب ولو خلص من عندي هيكون ايه البديل بتاعه وهيكون طريقه استعماله ازاي حاضر جزاك الله خير يا دكتور الله يبارك فيك معانا اخونا الاستاذ اشرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الحبيب الغالي الله يبارك فيك يا استاذ اشرف الله ننفع بك الأمة يا رب اللهم امين واياكم قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الله
الله يبارك فيك نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم احتاج الله عليه وسلم.
وهو محرم في رأسه من شقيقة نعم.
كانت به صلى الله عليه وسلم نعم السؤال سيادتك يا دكتور دلوقتي في إحدى البرامج العلمية منذ سنين نعم قيل إن الإنسان لما يصاب ببرد ويعطس عطسا شديدا مم.
يتبع العطس ماء في استنشاق يعني يستنشق ماء ب- ب- بكميه كبيره في في انفه يستنشق نعم قيل ان هذا الماء يرد الفيروس او الميكروب بتاع النزله
مم.
فهل هذا صحيح؟ دي نمره واحد نمره اثنين إيه، ربما احسن شيء للنزله وانت حضرتك تعرف ذلك الا هو البرتقال واليوسفي والسفند عندنا في الصعيد يعني فهل مم.
هذا الكلام يعني ممكن توضح لنا اكثر يعني يا دكتور؟
حاضر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا اختنا امه الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي
أنا حامل في الشهر الرابع لكني عندي أنيميا وعندي كحة شديدة جدا لدرجة ما بنامش بالليل ولا بقدر أتكلم ولا بقدر أقعد فلو سمحت الله يبارك في عمرك يا رب قول لي إيه للأنيميا وقول لي حاجة أبوصة لل- للكحة عشان أجيبها وأخدها لأني تعبانة جدا جزاك الله كل حاضر خير واياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يشفيك ويعافيك طيب نرجع لموضوعنا بنقول طيب احنا دلوقتي التدفئة الجيدة آه، وجود أغطية مناسبة وملابس تكون تتناسب لفصل الشتاء بعض الناس ونقول خاصة آه، جيل الشباب الشباب يعني الصغير نلاقيه في عز الشتاء أما يروح البيت لابس شورت ولابس فانيلا حمالات واللي عايز يبدا يظهر صدره وهو نايم نقول له هذا الكلام خطأ طبعا آه الشباب في فتوة وقوة ولكن مع الجو ده لابد من التدفئة الجيدة مفيش داعي للشرط إن السمانة اللي هتبان يعني سمانة الرجل هتتعرض لتيار هواء يختلف عن المكان المغطى وده ممكن يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا في العضلات بنقول ايضا محتاجين مع التدفئه الدهان يعني الناس لو حصل فعلا في عندنا تقلصات في عضلات زي عضلات الظهر او عضلات الرقبه يمكن استخدام الدهانات المناسبه أو افضلها اللي هو زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل او زيت دهن النعام يستخدم هذا الدهان نقول مرتين من اسفل لاعلى وهنا دي يمكن الجزئيه اللي لابد ان احنا نفهمها عشان نحرك الدورة الدموية نحركها تجاه القلب يعني مش من اعلى لاسفل ما ناخدهاش ما يجيش واحد يدلك يروح مدلك من ناحيه الركبه ورايح على القدم لا احنا عايزين اللي يدلك يدلك من اسفل لاعلى ليه لتنشيط الدوره الدمويه في الاطراف وفي العضلات عشان ندفع احنا زي ما قلنا في نواتج الاحتراق اللي هي عامله الوجع ندفعها مع تيار الدم نحو القلب عشان القلب يبدا يدفعها لسائر أجزاء أجزاء الجسم عشان اللي فيها ممكن هيتأكسد واللي فيها ممكن هيروح مع المخرجات الطبيعية مع دول ممكن إذا اشتدت الحالة وقعدت لأكثر من ثلاثة أيام التقلصات ممكن عمل الحجامة الجافة أو الحجامة التشريطية هناخد اتصال السلام عليكم أخونا أبو عبد الرحمن السلام عليكم ازيك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صحتك يا دكتور الله يبارك فيك احبك في الله والله العظيم الله يجازيك خير أحبك الله اتصلت على حضرتك من يومين كده على الموبايل الخاص بيك ما ردتش خير سلام
اه اتفضل اتفضل اقول لك يا دكتور انا عندي الضغط بيزيد عندي الضغط.
يعني وزني 137 كيلو ايوه وعندي ضغط زيادة شوية بحصل 160 150 160 على 90 160 على 100 اه وعندي نبضات سريعه في وعندي تضخم رحت اكشف عند الدكتور قال لي عندك آه، تضخم في عضله القلب بس ايوه يا دكتور آه، يعني اجي اكل مش ناهض اخد نفس باخد ال- الكونكور خمسه وباخد أس- آه، اسيتاب وباخد آه، آه، كوزيت دي بتاعت توسيع شرايين بس انا تعبان يا دكتور مش ناهج انا لو مشيت شويه مش ناهج اخد نفس وتعبان خالص نعم اعمل ايه ولا تكتب لي بالله الله يرضى عليك ويوفقك يا رب طيب واحنا كنا السؤال ده كان يوصل للدكتور جمال شعبان كان النهارده بيتكلم عنه بس ان شاء الله نقول لك نعمل ايه من جوانب العلاج الطبيعي مع الطب البديل باذن الله معانا ام مروان سلام عليكم ام مروان وعليكم السلام يا دكتور كيف الحال
تمام الحمد لله يا دكتور اتفضلي اتفضلي
يا دكتور آه، في عندنا طفل آه، ابن اختي اي كان في بطن امه مقلوب بعد ايوه كده لما قالوا لها تولدي قيصر مهم.
ولدت قيصر يا دكتور آه، الاذان نزلت متنيه
اتولد ايه
بعد كده وديناه دكتور قال آه، عنده رخو في العضلات اه
فيا ريت يا دكتور تقول لنا يعني ايه الحاله دي سنه قد ايه دلوقتي سنه قد- شهر شهريا اه وعنده ارتخاء في العضلات ايوه حاضر اقول لك تعملي له ايه ايوه يا دكتور ربنا يشفيه ويعافيه يا ام مروان الاستاذ خليفه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا دكتور الله يبارك فيك
آه، لو سمحت أنا عامل عملية غضروف من ثلاث شهور ايوه وعاوز يعني تمارين آه، أي حاجة كده يعني أمشي عليها
الغضروف غضروف في الفقرات القطنيه ولا في الرقبه لا في القطنية آه، قطنية.
الرابعة والخامسة وم- وفي السادسة ايوه م- متنشف كان ناشف حاضر
شكرا يا دكتور الله يشفيك ويعافيك يا استاذ خليفه طيب في اتصالات تاني معانا اخونا الاستاذ محمد سلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور الله يبارك فيك اتفضل يا محمد وطي حضرتك التلفزيون يا محمد معلش، وكلم التليفون آه، مرض كده في العضو الذكري
اه سامع ألو.
كده يا محمد
حضرتك انا سامع حضرتك سامع اتفضل اتفضل اسال بقول لحضرتك انا كنت بعاني من آه، يعني مرض كبد العضو الذكري
في ايه؟
في نظام حراك ب- بهاء بس- بسيط كده في الضلبة معايا سنتين أو ثلاث سنين
مم. هل البهاء موجود في الأطراف في صوابع الإيد أو الرجل؟
بقول حراك في الوضع الذكري يا فندم اه بس مش موجود في الأصابع الإيدين أو الرجلين
لا ولا في الجسم كله في العضو الذكري بس طيب أقول لك تعمل إيه حاضر ماشي يا محمد معانا أخونا الأستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل منك يا دكتور ويجعلك في الفردوس الأعلى إن شاء الله الله يكرمك اللهم اتفضل يا أخوي لو تكرمت يا دكتور ليا صديق كان حاسس بألم في ظهره كده فلما كشف فالدكتور قال له أنت عندك بداية غضروف بسيط هو الغضروف بسيط لسه الأمر ما كتبش معاك عمل تقريبا أشعة رنين على الفقرات القطنية والعجزية فهو كان بيسأل حضرتك لو هل في ممكن في زيوت أو في أعشاب معينة بحيث إن هو يسيطر على بداية الغضروف دوت اللي هو البسيط ده وجزاكم الله خيرا حاضر الله يكرمك طيب نبدأ ب... أم حسن السلام عليكم أختنا أم حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا أختي لو سمحت يا دكتور أنا أنا شايلة المرارة وعندي سوء هضم جامد معلش عايزة أوصل سوء الهضم ومعلش واحدة تاني ل- الصوت لتعب مش العضلات.
واضح الصوت مش واضح علي صوتك وكلمي بالراحة بتقولي إيه؟
أنا شايلة المرارة وعندي سوء هضم عايزة حاجة لسوء الهضم مرارة وسوء هضم حاضر اه والعضلات ال- الجسم معلش الته- الالتهابات بتاعت العضلات التهاب عضلات حاضر الله يشفيك ويعافيك يا رب طيب نيجي بقى الإجابات عشان الأسئلة كده كترت نستأذنكم كده بس نقول خمس دقايق نجاوب على شوية أسئلة أخونا محمد بيقول عندي عين سمكة أو كلو وراح لدكتور طبعا دكتور جلدية قال له ده ناتج عن آه، ضعف في جهاز المناعة نقول ده ضعف في جهاز المناعة أو خلل ما نقدرش نقول ضعف ومعاه آه، الاحتكاك يعني الناس اللي عندها بيجي لهم كلو نتيجة ارتداء حذاء بنقول ضيق أو حذاء غير طبي أنت هنا محتاج معلش زي ما بنقول صحتك تبدأ من قدمك لو احنا اهتمينا بالقدم يعني نشتري الحذاء الجيد آه، الجسم كله بيتظبط الواحد بيشتري حزام آه، حذاء بيبقى سيء آه، ضيق آه، عالي كعب عالي مش عارف ايه كل ده بيبقى له ضرر حتى على الفقرات وعلى العنق ان هو بيأثر ان احنا بنشوف بنمشي بهذا الحذاء فترة قد ايه فبنقول لعين السمكة وال- والعلاج موضوع عين السمكة آه، ممكن نعالج موضعيا باستخدام آه، الصبار الشمعدان صبار شمعدان ده نجيبه من المشتل مش من عند العطار بناخد قطرات بسيطة نحطها على المكان يوميا يتساب آه، بفضل الله خلال أسبوع لعشر أيام بتتعالج هذه آه، عين السمكة بس بنشترط ما نجيبش أي آه، سوائل من اللي موجودة في الصبار الشمعدان على الجلد السليم علشان دي بتكوي الجلد أما الرفع جهاز المناعة ففي حاجات كتير حاجات غذائية وحاجات عشبية الحاجات الغذائية اللي بترفع المناعة زي البصل الثوم ما ده الزنجبيل الأخضر كل ده بيرفع المناعة ممكن بقى المشروبات اللي بترفع المناعة أشهرها الإشناسيا أو الإخناسيا دي دلوقتي حتى شركات الأدوية عاملة منها يمكن 20 آه، دواء كبسولات عشان الواحد يقول أنا مش لاقي حاجة ترفع المناعة لا في عندك دلوقتي كل شركة دواء خدت الإشناسيا وعملتها كبسولات مفيدة دي أيضا بترفع جهاز المناعة أيضا لرفع جهاز المناعة وتحسين وظائفه الحبة السوداء المغلية اللي قال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنها آه، دواء من كل داء وقال عنها صلى الله عليه وسلم لو أن شيء يشفي من الموت يعني دي لو أن شيء يعني هيبيشفي من كانت الحبة السوداء ويقول عليكم بالسنة والسنوت برضو دي مفيد جدا لرفع المناعة أيضا بيفيد المناعة وده اللي ربنا قال عنه بقى فيه شفاء للناس هو العسل بس نشترط أن يكون عسل طبيعي عسل غير مغشوش أم أمة الله بتقول الزوج عنده صديد في البروستاتا ودوالي في الخصيتين العادة بتقول هل العلاج يعني هل الحجامة مفيدة نقول نعم مفيدة ولكن علشان الدوالي بيحتاج ما يعرف برافع خصية وبالنسبة لصديد البروستاتا بيشرب آه، ملعقة آه، زيت بذر الكتان اللي هو زيت ال- آه، الحار أو معلقة زيت بذر القرع من الحاجات المفيدة جدا للبروستاتا وشرب الدوم ويمكن ده ربنا سبحانه وتعالى حاب هذه البلاد ان احنا عندنا نخيل الدوم بكميات كبيرة فالدوم له فوائد عظيمة جدا لتقليل الاحتقان وإزالة هذه ال- الالتهابات والصديد مع شرب كميات وافرة من الماء ويمكن الماء بالعسل في غاية الأهمية كعلاج لهذا الداء أختنا أم عبد الملك بتقول آه، طبعا الرقبة فيها ده موضوع يمكن الحلقة بتقول الرقبة فيها عضلات شبه معوجة إن الرقبة معوجة والظهر فيه اعوجاج وعندها الرجل أقصر من الرجل واحد آه، سنتي أو نص سنتي وده عامل لها آلام مبرحة خصوصا بين الفقرات أو ما بتقدرش تشيل يعني طفلها بإيديها الاتنين بتقول آه، مش قادرة ان هي تعمل علاج طبيعي ان في صعوبة انها تفضل عايشة على العلاج الطبيعي على طول آه، وهل ممكن حاجات تعملها في البيت طبعا انا هقول حاجة العلاج الطبيعي مش مجرد حاجة نستمر عليها لا يعني المفروض اما تروحي عند دكتورة العلاج الطبيعي بتعلمك تقول لك والله هتعملي تمرينات بالشكل الفلاني تداومي عليها ان وقت جلسة العلاج الطبيعي في احسن صورها تقعد نستمر إيه؟ ساعة الا ربع ساعة وعندك بقية اليوم 24 ساعة محتاجة كمان انت هتروحي مثلا ثلاث ايام في الاسبوع طب ما عندك ثلاث ايام او الاربع ايام الفاضلين من الاسبوع هنعمل فيهم ايه هو المهم ان المريض يكرر ما يتعاطاه في العلاج الطبيعي يكرره في البيت مرتين ثلاثة في اليوم يعني انا ببص لما يجي لي مريض بقول له اهو بص هنعمل جدول سبت حد اتنين تلاتة اربع خميس جمعة ونكتب صباحا ومساء وتعلق الجدول ده جنب السرير بحيث اما تأدي التمارين تعمل علامة صح انا عملت النهارده ان اغلبنا يعمل التمرين مره وبعد ثلاث اربع ايام يعمل مره كمان ويقول والله انا مداوم على التمرينات نقول له لا انت مش مداوم يعني بت- المداومه اللي احنا عايزينها انت بتعمل شويه وبتريح شويه فبالتالي اهم شيء هنكمل معاك ان شاء الله نقول لك تعملي ايه مع التمارين ولكن هنطلع فاصل ثم نعود اليكم باذن الله فانتظرونا
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
بنكمل الإجابة على سؤال أختنا أم عبد الملك بتقول الرقبة فيها شد واعوجاج في اعوجاج في الظهر تقوس والرجل أقصر من رجل نص سنتي وألام بتيجي مع دخول الشتاء والبرد وبتقول أنا عايزة بديل عن العلاج الطبيعي أنا جاوبت قلت يا ريت العلاج الطبيعي يكون مجرد زي إرشادات بروح أتعلم أعمل إيه نستخدم قربة مية دافية بنجيبها من الصيدلية نوضع القربة على الأماكن اللي فيها الألم استخدم الزيوت الطبيعية اللي بتسكن الوجع زي زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل وزيت دهن النعام والدهان يكون من أسفل لأعلى التمارين لابد انها تكون مرتين في اليوم احيانا بنحتاج نعمل آه، فرش في الحذاء علشان تعوض النص سنتي يعني نجيب حذاء زي الكوتشي ويكون اوسع نمره ونجيب فرش يعادل القصر اللي موجود طبعا دكتورة العلاج الطبيعي هتقيس الرجلين وتقول لك تحديدا القصر في انهي رجل وفي انهي مكان في الرجل ممكن في الكعب بس ممكن في مشط القدم وممكن في القدم كله فبنعمل فرش يعادل ده عشان يحصل فيه توازن اثناء المشي آه، اما السؤال بتاع استخدام زيت كنوز ولما يخلص ممكن تستخدمي ايه لما يخلص ممكن تستخدمي نفس زيت كنوز اللي انا قلت لكم عليه بيتعمل في البيت ازاي ويمكن دي من الحاجات يعني انا بقولها ليه ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق انتوا لو تقدروا تعملوه اعملوه في البيت يعني انا بديكم المعلومه كامله اللي عايز يجيب ده عباره عن مجموعه زيوت بتضاف لبعضها زيت الزيتون مع زيت الاملج وزيت الجرجير زيت النخاع ونضيف لهم زيت البابونج او بنضيف آه، زيت آه، اللوز الحلو ممكن دول يضافوا بعض الناس يقولوا طب لو حطينا زيت ال ال التوم بيجيب نتائج طبعا بس ريحته نفاذه جدا احنا بصراحه مش حاطينه في في زيت كنوز بس بنحط ممكن زيت اللافندر علشان يدي رائحه جيده للشعر ويستخدم مرة الصبح ومرة بالليل أو يستخدم مع الشعر المبلول مرة مرتين في الأسبوع بفضل الله نتائجه بتكون أكثر من هايلة آه، أخونا الأستاذ أط- أشرف آه، ربنا يجازيه خير ده عنا فبنقول له جزاك الله خيرا هو بيسأل سؤالين بيقول العطس الشديد أما يجي واحد يستنشق مية بعد العطس بيدخل الميكروب تاني بنقول احنا مش عايزين حد يعطس ويستنشق احنا بنقول بعد ما تعطس بتغسل الأنف عادي وتستنشق أثناء الوضوء الاستنشاق أثناء الوضوء في غاية الأهمية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى به والاستنشاق الحقيقي مش الكلام اللي بيعملوه بعض الإخوة والأخوات نجيب المية كده على الأنف وخلاص لا احنا عايزين استنشاق يعني الواحد يسحب المية بأنفه وبعدين ينزل المية دي ده جيد أما بقى البرتقال واليوسفي للبرد فدول شغلانة هنجاوبك عليها إن شاء الله يا أشرف بعد هذا الاتصال أختنا سميح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور اتفضلي آه، من فضلك أنا والله عندي مر- مركز مفصلي وبقالي أربع سنين وعملت تحليلات وظهرت النتيجة نسبة الرطوبة في العظم من أربع سنين سبعة نعم.
لكن دلوقتي بقت خمسة ونص وعندي ألم جامد جدا في المفاصل آه، لدرجة إن أنا ما بقدرش أمشي خالص خالص والبرد ده ما بقدرش أتحرك بالمرة فطبعا باخد آه، برشام آه، آه، سلز وبريسين آه، ده للمركز وميلوجين لبسط العضلات نعم.
وكنت باخد مسكن آه، بنادول 75 وبعدين آه، المفصل المفاصل اتاكلت عندي القطنيه الاثنين اتاكلوا مم.
وبعدين الادويه دي عملت عندي آه، يعتبر انزيمات في الكبد عليت فالدكتور وقفني من الدواء دوت وقال لي نعالج الكبد الاول والانزيمات تتظبط ونرجع ناخد علاج تاني كان كنت عايزه اخد اي حاجه علاج طبيعي لو آه، مثلا آه، قالوا لي قرص النحل حلو قوي بالنسبه للمرتزم آه، وهو على طول انا دلوقتي شبه من شهر تسعة بالظبط وانا في السرير ما بقدرش اتحرك ولو صليت فبصلي بالعافيه خالص وانا واقفه مع الاعصاب آه، من كتر التاكل عمل الضغط عندي في الاعصاب فما بقدرش اقف على رجلي خالص بالمره فجزاك الله كل خير يا ريت والله اسمحك تدينا إن شاء تديني اي حاجه والمواضع اللي فيها قرص بالنحل انا ممكن اعرفها الاماكن فين بالظبط آه.
مع علم بان ال- عملت كذا حجامه ونسبه الدم عندي الهيموجلوبين تسعه نعم
بس هي دي كل التحليلات آه، اللي موجوده آه معايا ربنا يشفيك ويعافيك يا رب أم فادي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، جزاكم الله كل خير دكتور الله يبارك في آه.
حضرتك اتفضلي آه، يا عي- عندي ثلاث أسئلة السؤال آه، الأول.
ما ما هي الأشياء التي تزيد كمية الحليب عند المرأة مم.
و- آه، ووصفة للتجاعيد في الوجه
السؤال الثاني إيه؟
ووصفة للر... نعم السؤال الثاني
آه، التجاعيد في الوجه وصفة آه تجاعيد الوجه حاضر نعم والرؤوس السوداء في الأنف
حاضر وسؤال آخر آه، الأنيميا عند طفل عمره ست سنوات أنيميا
أنيميا عند طفل عمره ست سنوات حاضر
وجزاكم الله كل خير يا دكتور.
وإياكم بارك الله فيك معنا أخونا الأستاذ محمود السلام عليكم مساء الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين والله اني احبك في الله الله يجازيك خير ونحن كذلك يا محمود بالنسبه يا دكتور رجليا دي آه، تعبانه جدا اه
رجلي من فوق وكشفت عليها كتير يعني مفيش استجابه اللي عليها
حاضر مش لاقي سبب ليه نعم مش عارف سبب للألم ده لا مش عارف اي السبب دلوقتي في دكتور ممشينا على برسام اسمه بوتيل اه هل ده في مفصل الفخذ يا محمود ايوه بالظبط اه عملت أشعة
لا مفيش ولا دكتور كتب لي على اشعه اه طيب
ماشي ربنا يشفيك ويعافيك يا اخويا معنا اخونا الاستاذ نادر السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اقسم بالله اني احبك في الله الله يجازيك خير بارك ربنا الله يكرمك يا فيك دكتور امير ويصلح حالك يا رب ويوسع اللهم عليك.
امين واياكم الله يخليك بصراحه يا دكتور في عندي سؤال مهم جدا جدا جدا اتفضل يا اخويا في حبيبي آه، آه، نازل تب- عشبه كده من حاجه اسمها حب الملوك نعم للتخسيس فانا عايز اعرف الحبه دي صحيح يا دكتور مضره ولا مفيده وامتى تتاخد وامتى ما تتاخدش حاضر ويعني بقيت في الحلقه دي يا دكتور إن- سؤال مهم جدا يعني حاضر حاضر ربنا يبارك فيك يا دكتور ربنا يبارك جزاك الله خيرا السلام عليكم.
صحة الله وبركاته طيب ام احمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور وانت كذلك والمسلمين ربنا أجمعين يحفظك يا رب الله يبارك فيك أستأذن حضرتك في سؤالين اتفضلي السؤال أنا- الاول اللهم صل على النبي عندي ألم في كعب رجلي جامد وعملت إشاعة والدكتور آه، قالت لي انت عندك شوكة عظمية في رجلك حاجة قد الصباع كده أيوه.
وبعدين خدت أدوية مفيش فايدة يعني رجلي عمالة توجعني فعايزة حضرتك تقول لي على أي حاجة أعملها حاضر وبعدين فيها ناس كوريين عندهم جهاز اسمه مساج حراري أيوة.
وانا عندي انزلاق غضروفي فبروح اعمل الجلسات دي على ظهري يعني جهاز يفضل رايح جاي سخونيه يتنقل كذا نقله على الظهر كده اسمه سيراجيم فبحس ان انا مرتاحه بس لو رح يوم ما رحتش الاقي الالم ظهري واجعني قوي بعدين مم.
لما بقوم الصبح كل يوم الاقي اخر اللي هو من عند المقعده وعلو ظهري كده يجي شبر او لا.
عشان عندي انزلاق في الرابعه والخامسه الاقي الم جامد قوي ياخد مسكن يا يقعد فين لغايه اخر النهار لما يروح الالم ده
نعم
بعدين بقى سؤال معلش خاص بابن بنتي والله لسه مكتشفينه دلوقتي عنده آه.
حبوب على البطن حمراء وحبوب في الظهر حمراء بس الظهر مليان وعنده ست شهور وبعدين في نص الحبايه دي في يا اما سن يا اما زي النقطه او حاجه سودة فمش عارفين هو ده جدري ولا ايه ايه اللي نعمله الوقت دي وربنا يجازي حضرتك كل خير الله يكرمك شكرا سلام الله عليكم يبارك فيك معانا اختنا سميه السلام عليكم
و- وعليكم السلام دكتور اتفضلي يا اختي
آه من فضلك يا دكتور انا وع- عند عند عمليه الانجاب اصبت بجرح في- في فتحه الفرج من الداخل ومن الخارج
عندك ايه
آه وعند عند عمليه عند الانجاب الو اه مش مش فاهم يا اختي بتقولي ايه اختك عندها آه، يا ايه دكتور اه
آه عندما آه، انجبت انجبت فتاه
عندها
آه، عندما انجبت فتاه
اه يعني عندها بواسير لا آه، انا انا انا التي عندي البواسير اه
آه، أصبت بجرح من الداخل ومن الخارج اه جرح شرخ شرجي يعني نعم و- وخروج كذلك آه، خروج من الد- من الخارج لدي آه، ما- لا أعرف ما ماذا تسمونه ال- آه، خروج لحمة أو ما اه شابه ما هو ده حاضر آه، أرجوك عندي اثنان يا دكتور أرجوك أنا أعاني كثير من هذا ال- ال- الجرح مع حاضر خروج دم حاضر
وكذلك ال- ال- الامساك لدي امساك مزمن وقد اتعبني كثيرا يا دكتور طيب ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ماشي يا اختي معانا اختنا ام محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ك- كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دكتور الله يرضى عنك أنا عملت عملية المرارة بس عملتها جراحية ال- أيوة.
الخياطة بعد شوية بحس بيها لسه كهرباء كده وبتتعبني يعني زي صرخ وعملت آه.
إشاعة بس قالوا لي عملية كويسة وما فيهاش أي حاجة بس دلوقتي اللي تعبني المعدة بقوم من النوم تعباني كأنها زي ما يكون آه، حاجة زي الدم الملهي كده مش طايقة حتى المية ببقى عايزة أرجعها نعم مش طايقة أي حاجة في قلبي
نعم جزاك الله كل خير يا دكتور الله يشفيك ويعافيك يا اختي طيب نجاوب بقى الاسئله ان كده كترت جدا ومعلش استبيحكم ان هنجاوب بسرعه وانتوا ترجعوا للحلقه سواء على الموقع الرسمي للدكتور امير صالح او على آه، موقع قناه الرحمه الفضائيه بنقول لاخونا اشرف بيقول لي بيقولوا ان طبعا في الشتاء افضل حاجه للبرد هو البرتقال واليوسفي للبرد فبنقول ده طبعا هو بيقول لي طب نعلل ليه طبعا هنقول حاجه يا اشرف ناخدها قاعده عامه وهي ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق المحاصيل اللي تتناسب الفصول بمعنى يعني ربنا يخلق لنا في فصل الصيف عشان محتاجين كمية مية كبيرة ي- يعمل لنا البطيخ والشمام الحاجات والشهد والأناناس والكنتالوب الحاجات اللي مليانة سوائل عشان تعوض السوائل اللي بنفقدها والأملاح نتيجة العرق نيجي في فصل الشتاء نتيجة البرد والزكام احنا محتاجين فيتامين جيم فربنا سبحانه وتعالى يخلق لنا الفواكه التي تتناسب مع هذا الفصل فيخلق لنا كمية برتقال كتيرة وكمية يوسفي كتيرة وتبقى بوفرة علشان تعالج هذه الأمراض لذلك هي منظومة متكاملة ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فعارف المرض الامراض الصيف بتكون فيها ايه بيروح جايب لنا الفواكه والخضروات اللي تعالج هذه الامراض وعارف سبحانه وتعالى بعلمه ال- المطلق امراض الشتاء فيخلق لنا الليمون واللارنج وال و- وال- والبرتقال واليوسفي وطبعا بكميات علشان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجعلش علينا آه، في الدين من حرج هيجعل علينا في الدنيا من حرج حاسة وكلا فبيوجد لنا الدواء لكل داء وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال تداووا عباد الله ما جعل الله من داء إلا وله دواء فدواءنا إن شاء الله في الشتاء زي ما أخونا أشرف قال هيكون باليوسفي والبرتقال وممكن معاهم بقى الماء الدافئ والعسل بفضل الله يرفعوا المناعة أختنا أمة الله حامل في الشهر الرابع عندها أنيميا وكحة شديدة بنقول لها ربنا يتم لك حملك ووضعك إن شاء الله على خير وأما الأنيميا فتهتمي بالحاجات اللي فيها الحديد الحديد موجود فين؟ موجود في كل الخضروات الورقية يعني خبيزة، سبانخ، ملوخية، جرجير، في كل اللي فيه ورقة خضراء دي قاعدة عامة في كمية حديد كبير طيب مع كده ممكن ناخد ايه ممكن ناخد الكبده المشويه مفيده جدا ليكي كحامل وايضا العسل الاسود آه، الوجبه اللي كنا زمان نقعد نتدلع عليها نقول العسل بالطحينه من افيد الوجبات للمراه الحامل ايضا نقول الحاجات المفيده جدا جدا لينا وهي اللحوم الحمراء يا ريت تاخدي لحوم شريحه كل يوم آه، مشويه هتفيدك او مسلوقه ايضا البنجر من الحاجات اللي فيها حديد ومعانا الموز والتفاح فيهم حديد الكحه الشديده فبقى احيلك تاخدي حاجه بسيطه جدا جدا وهي آه، التليو المع لبان الذكر بفضل الله طبعا نعمله خفيف قوي عشان ما نقولش نفسي بتغم عليا او كده او مغلي ورق الجوافه وده سهل جدا اثناء الحمل آه، ابو عبد الرحمن بيقول عنده ضغط مرتفع بيبقى 160 90 او 160 100 وهو الوزن بس اللي كبير جدا اللي هو عنده 137 كيلو نسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف عليك هذا الوزن باتباع نظام غذائي وعنده تضخم في عضلة القلب وتعب شديد بيجيله طبعا نسأل ربنا انه يشفيك ولكن يا اخويا لابد من انتظام نظامك الغذائي يعني بلاش بقى الايه الحاجات الدسمة والمحمرة والمشمرة هتقولوا احنا منين هنجيب محمر ومش طبعا اقل المقلي ابعد عن المقلي البطاطس والبدنجان الحاجات اللي بتتقلي في زيت بلاش منها بلاش الحاجات الدسمة بلاش الجبنه الرومي بلاش الفلامنك بلاش النستور هتاكل تاكل جبنه بيضه مع زيت الزيتون عشان القلب اما القلب علشان بقى نخليه يتحسن بناخد مغلي آه، عشب معروف جدا وهو الزعرور مفيد قوي لعضله القلب مع نظام غذائي نبعد فيه عن الدهون وممارسه بعض التمارين الخفيفه بفضل الله هتتحسن جدا وينخفض الضغط وبعدك عن الملح والشاي والقهوه ام روان بتقول الطفل آه، اللي هو ابن اختها آه، كان مزنوق واتولد قيصري واما بعد كده وعنده شهرين دلوقتي وجدته عنده ارتخاء في العضلات بنقول لابد ارتخاء العضلات ده يشخص ان في عندنا يجي 30 40 مرض يسمى ارتخاء عضلات مين فيهم هو ده اللي المفروض نعرفه طيب عرفنا نوع المرض يبقى لازم نعمل علاج طبيعي عشان نحافظ على المدى الحركي للمفاصل ونحافظ على طول العضلات عشان ما تقصرش وبعد شويه نقول عايزين نعمل عمليه نقل عضله لا نمرة اتنين بنعمل دهان بزيت زيتون مع زيت البردة قوش من أسفل لأعلى طبعا ده طفل عنده شهرين يبقى دهان كده حاجة ب- يعني خفيفة مش عايزين العافية وال- والقوة والشدة لا حاجة تكون يعني ب- برفق شديد بهذا الطفل بزيت زيتون مع زيت آه، البردة قوش مرتين في اليوم والأم يا ريت تاخد آه، بردخوش صباحا ومساء كمشروب عشان ينزل في اللبن والرضاعة الطبيعية من أفيد الأشياء للطفل اللي عنده ارتخاء في العضلات أخونا الأستاذ خليفة بعمل عنده غضروف من ثلاث شهور بين الرابعة والخامسة والخامسة وإس واحد ويقول عايز شوية تمارين طبعا عايز شوية تمارين دي أبسطها هقول لك معلش دي حاجة سهلة جدا تروح تعمل جلسة علاج طبيعي بقول جلسة واحدة فالدكتور هيعلمك مجموعة تمارين تعملهم في البيت أو لو المسألة صعبة بالنسبة لك أو في مناطق نائية ما فيش فيها عيادات علاج طبيعي بنعمل حاجة بسيطة ندخل على النت ونطلع تمرينات خاصة لما بعد عملية الغضروف القطني دي موجودة في مواقع كثيرة جدا ويمكن هتلاقيها عندنا في موقع ال- الرسمي للدكتور أمير صالح موجود فيها التمرينات يا ريت اللي هتمارسها تمارسها بشكل يومي بفضل الله هتحسن لك الأداء الحركي وقد تحتاج وأنا بقول قد تحتاج إلى لبس حزام عند القيام بمجهود أو الجلوس في عربية لفترة طويلة أخونا الأستاذ محمد عنده بهاق في العضو الذكري في علاج بسيط جدا بنجيب حاجة اسمها ال- الخلة البري الخلة البري بنجيب ملعقتين كبار على كوب ماء مغلي و- ونغليهم على نار هادية لغاية ما الكوباية تصبح نصفها تصفى يضاف ليهم أربع معالق زيت زيتون ويدهن بها مكان البهاق صباحا ومساء بفضل الله بيتحسن جدا اخونا الاستاذ احمد بيقول عنده صديق عنده الم في الظهر قالوا له بدايه غضروف بسيط هل ممكن آه، يعني الحجامه تفيده او اي اعشاب اه الحجامه في المرحله دي مفيده مع تقويه عضلات البطن والظهر يبقى الحجامه جزء وتقويه عضلات البطن والظهر جزء تاني اختنا ام حسن بتقول آه، عامله عمليه المراره او عندها مراره وعندها سوء هضم آه، بتاخد ايه المراره مع سوء الهضم بنقول الابتعاد عن الدهون في الاكل مفيش حاجه اللي عنده مراره او عامل عمليه المراره ما ياكلش حاجه فيها دهون ونبعد عن الحلويات خاصه التورت والجاتوهات ونبدا ناخد حاجتين هناخد الهندباء البري ومعاه الكركم الهند بقى بناخد ملعقه صغيره آه، الصبح وبالليل آه، على كوب ماء مغلي اما الكركم ربع معلقه صغيره على الاكل مره واحده في اليوم بفضل الله تحسن المراره وسوء الهضم التهاب العضلات بنعمل تمرينات ونعمل تدليك هذا التدليك بيكون من أسفل لأعلى مع زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل أو زيت دهن النعناع آه، دهن النعام أختنا الحاجة سميحة بتقول روماتيزم مفصلي من أربع سنين ع- ألم في المفاصل شديدة آه، الدكتور طبعا اداها حاجات مسكنة ومضادة للالتهاب آه، عندها تآكل في الفقرات القطنية أما خدت مضادات للالتهاب والروماتيزم ارتفع عندها إنزيمات الكبد آه، ما بقتش قادرة تقوم ولا تقف ما تقدرش تقف للصلاة آه، وخدت عملت حجامة ولكن الحجامة عملتها أكتر من مرة فنقص عندها نسبة الهيموجلوبين لنسبة تسعة فبتقول عايزة تعرف قرص النحل يكون إزاي وفين طبعا قرص النحل مفيد ولكن ولكن دي مهمة نحط تحتها 30 خط لابد انك تعمليها عند دكتور متخصص ويكون عنده الاسعافات الاوليه لو حدث حساسيه يعني بنعمل اول نقطه ان اختبار ان ممكن يحصل حساسيه والعياذ بالله ما نلحقهاش فبنقول نعم يكون جنب الدكتور طبعا في عنده حقن مضادات للحساسيه وقاعد جاهز للاسعافات الاوليه وبنعمل الاختبار لو اتحملت ويسيبك تقعدي بره مثلا نصف ساعه وبعدين يبص على الجلد لو لقى الالتهاب البسيط اللي بيحدث نتيجه القرصه الخفيفه نعمل الح- ال- قرص النحل لو وجد بقى الاحمرار الشديد او في حساسيه بدات تظهر بيعالج الحساسيه ويقول لك هذا النوع من العلاج مش مناسب العلاج الطبيعي مناسب طبعا استخدام قربة المياه الدافية والتدليك الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء استخدام موجات الفوق صوتية كل ده بيجيب نتيجة أنا بوصي إن أنت تلبسي حزام إذا عشان الفقرات وممكن تستخدمي حاجة تعرف باللواصق الطبية اسمها لواصق كينيسيو دي موجودة في علا- عيادات العلاج الطبيعي بتبقى عبارة عن لواصق يمكن أنا وريتها في أكثر من حلقة ليها ألوان أحمر وأزرق وأسود وأصفر دي بتبقى على الأماكن اللي فيها الألم بتتساب لمدة خمس لسبع أيام بعدين نهوي الجلد بعدين نشيلها ونهوي الجلد ساع- يومين وبعدين نعيدها تاني دي من الحاجات اللي بتجيب نتائج لتخفيف الألم من غير ما تضر الكبد اختنا ام فادي بتقول اربع اسئله الاشياء اللي بتزود الحديد للمراه انا قلتها كل الخضروات الورقيه والعسل والكبده واللحوم الحمراء وبنضيف لهم البنجر اللي انتوا عندكم اسمه شمندر عندكم في ال- في الجزائر بتسموه شمندر احنا بنسميه بنجر اللي هو الاحمر او اللفت الاحمر زي ما بيقولوه في الشام وبنستخدم معاه ايضا التفاح والموز بتقول تجاعيد الوجه افضل شيء تجاعيد الوجه زيت الزيتون مع زيت جنين القمح الرؤوس السوداء في الانف استخدام النعناع الاخضر مع عصير الليمون وندعك به الوجه طبعا انيميا الطفل نفس الحديد اللي عنده قلناه في الاول الخضروات الخضراء محمود بيقول رجلي تعبانه جدا من فوق من عند مفصل الفخذ والدكتور اداني مسكنات انا بطلب يا محمود يا ريت تعمل اشعه على مفصل الفخذ لانك ما تشخصتش ما حدش يعرف ايه اللي عندك فما نعمل اشعه يا ريت توريها لدكتور عظام يكون جنب البيت يقول لك ايه اللي موجود فيها وان شاء الله ربنا يجعل فيها الشفاء لمع... بعد معرفه آه، نوع المرض اخونا نادر بيقول في سؤال مهم في دلوقتي حب اسمه حب الملوك آه، بيستخدم للتخسيس هل هي مضرة للتخسيس ولا لا هل هو حب الملوك حب العزيز لو حب العزيز مفيد جدا جدا لكن لو حب الملوك غير حب العزيز فأنا أبحث عنه لأن حب العزيز من الأشياء المفيدة جدا للجسم ورفع المناعة وكفاءة الجهاز الهضمي وبتحسن سيولة الدم والحاجات اللي بتخفض ضغط الدم المرتفع ولكن لو هي أنا أظن إن هي حب العزيز ولكن لو حب الملوك دي حاجة غيرها يبقى دي لازم نبحث عنها ونقول لك إن شاء الله يا أخ نادر أم أحمد بتقول سؤالين ألم في كعب رجلي جامد قالوا لها شوكة عظمية طبعا دي بتحتاج تلبس فرش بيسموه فرش جيل لكعب الجزمة ومحتاج لو الوزن زيادة يقل عشان بيبقى الحمل على الكعب زيادة ممكن نعمل حجامة ونعمل موجات فوق صوتية على الكعب وممكن نعمل موجات متداخلة اما بالنسبه للجهاز السيرا جيم الجهاز اللي الكوريين جايبينه ده جهاز مسكن مؤقت طبعا انا بس- ب- بقول للناس ليه ان الناس بتروح عين تشتري جهاز ثمنه 6000 و7000 جنيه وطبعا الشركه تقول للناس تعالوا نعمل لكم جلسه ببلاش وجربوه طبعا تعمل حراره وتدليك الناس يحسوا براحه فيقولوا لا والله ده الجهاز ده عامل لنا ما شاء الله ده محسننا جدا فيقول لهم تشتروا الجهاز وبالقسط وكده فانا بقول ما توقعوش في الفخ ده اربط ميه دافيه وتدليك يدوي من الاولاد في البيت بفضل الله يجيب نتيجه طيبه. بتقول عندي سؤال لابن بنتي عنده حبوب في البطن والظهر وعنده ست شهور اخد له ايه او هل هو ده جدري؟ اقول لك اللي يعرف دكتور الاطفال هتطيروا النهارده تروحوا لدكتور الاطفال يبص على الظهر وعلى البطن يشوف هل هو جدري هل هو آه، الحصبه هل هو ايه هو اللي يقدر يحدد ما ناخدش حاجه بدون تشخيص اختنا سميه بتقول عندي آه، شرخ شرجي داخلي وخارجي بيحصل معاه نزيف وعامل الم وصديد وامساك مزمن نعالج الاول الامساك نقول ملعقه زيت زيتون على الريق او ثلاث حبات قراصية تتنقع في كوب ماء مغلي صباحا وتتشرب بالليل او العكس ممكن نعمل حجامة اسفل الظهر طبعا مفيدة جدا الحاجة الثالثة نعمل دهان للشرج بزيت زيتون خمس مرات في اليوم يعني بعد كل وضوء او قبل كل وضوء الحاجة الأخيرة اللي قبل النوم يا ريت نعبي آه، واحد سنتي يعني واحد ملي آه، من زيت الكافور في سرنجة بلاستيك طبعا نشيل السن منها وده يتحقن في الشرج ويتحط قطنة علشان نمنع انه ي- يسقط تاني والنوم على الجنب الأيمن زي ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله لمدة تسع أيام بيتحسن الشرخ الشرجي أم محمد بتقول عاملة عملية المرارة والخياطه كانها كهرباء حاجه بقى في الخياطه هنا نقول اه يمكن الدكتور وهو بيخيط في نهايات عصبيه حصل ان الخياطه فيها ممكن تكون عملت آه، يعني إن- يعني آه، لمست مع الاعصاب وهو بيخيط فدي بتعمل مشكله اه دي ممكن نعمل لها نوع من انواع العلاج الطبيعي هنا يسمى التدليك الاحتكاكي احتكاكي ان احنا بنيجي نجيب زيت زيتون نتحط تحت الصباع ويبدا الواحد بيعمل تدليك دواير طبعا تخلي اللي يعملها لك دكتوره ام محمد دكتوره علاج طبيعي جنب البيت آه، طبعا لما عملت اشعه قالوا لها العمليه كويسه ولكن الخياطه الخارجيه محتاجه لما يعرف باسلوب ال osteopathy ان احنا نحرك الجلد علشان الالتصاقات اللي حصلت عند الغرز تفك بتقول المعدة بتؤلم في الصباح بعد أكل أي حاجة طبعا اللي بيعمل مرارة بنبعد عن الدهون تماما مفيش دهون طب إيه اللي ممكن نعالج فيه المعدة في الصباح الباكر نقول ناخد قطعة حم... آه، صبار في حجم الحمصة على كوباية مية على الريق لمدة أسبوع بفضل الله بتحسن وظائف المعدة ولكن أكل الدهون لمريض المرارة في غاية الخطورة قدر المستطاع نبعد عنه ونبعد عن الزيوت المهدرجة اللي هي السمنة النباتي والسمنة الم- المقدوحة اللي هي آه، الحاجة اللي احنا بنقلي بيها أو نحمرها ما نخليش درجة حرارتها توصل لدرجة الغليان علشان ما تأثرش على آه، تحويل الزيوت النباتية من نوعية نافعة اللي هي ال- ال trans ال- ال cis لنوعية ضارة اللي هي ال trans آه، اللي هي السيئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعفو عن كل مبتلى أعرف الأسئلة جاوبنا عليها بسرعة ولكن كنت حريص أن نجاوب على كل الأسئلة وفي الختام أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يهدي كل العصاة والمجرمين ويدفع شر الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين عنا وعن سائر المسلمين اللهم أمين وفي الختام أوجه الشكر لأخويا آه، الأخ الحبيب آه، الأستاذ أحمد مجدي عياد من جدة نقول لحسن استضافته ونقول له جزاك الله خير يا أستاذ أحمد على ما قدمت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملك خالصا لوجهه وفي ميزان حسناته وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض ويعفو عن كل مبتلى وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطب سلام وأمان